نجاتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونعادي من يفجرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله ففي الحقيقة يعني الواحد كان جاي الليلة وهو مليء بمشاعر مفعمة تجاه يعني يعني اللي حدث اللي الايام السابقه من محاوله ان الواحد يعني ايه يدعو الى الله في مكان زي حفله غنائيه من الحفلات اللي كانت بتقام ووسط كثير من المنكرات يدعو الى الله بكل رفق ورحمه واذا برد فعل العلمانيين يبقى رد فعل رهيب ولكن وانا جاي سبحان الله العظيم وانا جاي في الطريق يعني الواحد عارف الوقت ما يحدث في ميدان التحرير وما يحدث من اصابات يعني بالمئات في ميدان التحرير فيعني ما ينفعش ان ننعزل عما يحدث اخواني في الله الواحد يعني في خواطر كتير جدا عايزين نتكلم عنها الليله لان اللي بيحصل ده يجب ان يكون هناك وقفه معه اخواني في الله واخواتي في الله اللي غير الوضع اللي احنا فيه ده ربنا يعني النعمه اللي احنا فيها الوقت ده اهي عوده القنوات الفضائيه وفتح لدين ربنا والفتح للدعاء والمؤتمرات اللي في كل مكان وعوده الجهاد السياسي والجهاد الدعوي الدعوي كل ده اللي جابه لنا تاني ربنا سبحانه وتعالى واللي فتح بيه علينا ربنا ما كانش حد يصدق من عشر شهور ان احنا الوقت هنبقى بالوضع ده واللي هيكمل التغيير ربنا سبحانه وتعالى اللي هي... التغيير هيكمل بيد الله سبحانه وتعالى احنا ما كانش لينا ايد في اللي حصل وفي النعمه اللي احنا فيها دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكمل التغيير وهو اللي هيتم علينا نعمته ربنا ما بينزلش نعمه ناقصه يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى نزل النعمه والنعمه هتتم علينا باذن الله سبحانه وتعالى ولكن يعني انا عايز اقول في البدايه نحن لا نريد ان نكسر المجلس العسكري احنا مش عايزين نكسر المجلس العسكري ولكن احنا عايزينه يرجع لمهمته تاني الجيش لما قام بمهمته في 73 وركز في وظيفته ربنا نزل عليه نصر يذكر ويدرس في جامعات العالم نصر 73 لما الجيش بدأ يؤدي وظيفة غير وظيفته لا ليه دعوة بالإدارة ولا بالاجتماع ولا بالاقتصاد ولا بالسياسة انتوا شايفين أحوال البلد بقينا من أوطى معدلات التنمية في العالم كله يعني اللي أنا عايز أقوله إن إحنا بس عايزين نقول إن ما ينفعش مهندس يمسك نقابة الأطباء الدنيا هتضيع كذلك الجيش المكلف بحماية حدود البلد ضد اليهود ضد دخول المخدرات اللي عادت منتشرة في كل مكان دلوقتي الجيش وظيفته حماية حدود البلد مش إدارة البلد إدارة البلد دي من الشعب أنا عايز أقول إيه يا إخواني في يعني يعني في هذا التوقيت يعني انا عايز اقول لكم في موقف لا ينسى في التاريخ الاسلامي ابدا موقف حصل في غزوة احد الغزوة اللي لما بنسمع كلمة بدر فتح مكة الخندق نعز نحس بالعزة والفرح لما بنسمع كلمة احد بنحس ان في طعنة في قلوبنا يا جماعة كل ما بنروح لمكان شهداء احد ونشوف المقبرة اللي في مكان المعركة اللي 70 صحابي من أطهر خلق الله على وجه الأرض في الوقت ده مدفونين فيها وأجسادهم تحت التراب فيها بسبب موقف حصل يوم أحد قلوبنا بتتمزق يا إخواني يوم أحد لما النبي عليه الصلاة والسلام وقف رماة على الجبل وقال لهم لو شفتونا بنتهزم ما تنزلوش لو شفتونا انتصرنا ما تنزلوش ما تسيبوش مكانكم اوعوا تسيبوا مكانكم اوعوا تنزلوا اوعوا تنزلوا نزلتوا ليه اوعى تنزلوا من على الجبل اوعى تسيبوا المكان بتاعكم النبي عليه الصلاه والسلام يعني اكد عليهم ان هم ما ينزلوش مهما حصل ما يسيبوش مكانهم مهما حصل ولكن في وسط المعركه بعد دقائق من المعركه يندحر جيش المشركين يسحق جيش المشركين امام المسلمين 3000 واحد يهربهم يسيبوا اسلحه 3000 يسيبوا غنائم 3000 يسيبوا الاموال والطعام اللي كانت مع 3000 ويبصوا الرماه من على الجبل يشوفوا غنائم 3000 واحد يبهروا الغنيمة الغنيمة يصرخ فيهم قائدهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نبرح مكاننا الغنيمة الغنيمة الغنيمة مش هنا الغنيمة يوم القيامة لما ربنا يدخلنا الجنة الغنيمة الغنيمة ويبدأ 40 جندي من الجنود اللي كانوا على الجبل ينزلوا الجبل من على جبل الرماة ويجروا في اتجاه جمع الغنائم خالد بن الوليد والمشركين يشوفهم ان ظهر المسلمين اتكشف يرجع جيش المشركين ويطوق المسلمين المسلمين من ورا نص الجيش يبقى من قدام ونص الجيش يطوق المسلمين من ورا ويطوق جيش المسلمين انس بن النضر يتقتل يتطعن في كل حته في جسمه اتشوهت كل ملامح جسمه ما فيش حد عارفه غير اخته من صوابع ايديه حمزه بن عبد المطلب اتقطع واتمزق حتت وكبده هند بنت عتبه مسكته قعدت تعض فيه وت... و... و... وتلوك فيه بفمها الصحابة مزقوا سبعين صحابي اتقتلوا وقطعوا مصعب بن عمير اتقطعت ايديه وذبحت رقبته امام النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش بكرت بطنه وقطعت اذنه وجدعت انف عبد الله بن جحش الصحابه يا اخوانا كل ده كل ده ليه كل ده بسبب ايه بسبب اللي نزلوا من على الجبل وقالوا الغنيمه الغنيمه هو ده اللي حصل يوم 11 2 لو جينا نشوف جذور الاحداث هو ده اللي حصل يوم 11 2 اول ما لاحت بشائر نصر واول ما الطاغوت والطاغيه زال من على كرسي الحكم في مصر كثيرين قالوا الغنيمه الغنيمه ونزلوا من على الجبل دول عايزين كرسي ودول عايزين مركز ودول عايزين وزارة ودول عايزين سلطة ودول عايزين ودول عايزين الغنيمة الغنيمة الغنيمة مش الوقت يا اخوانا احنا هنفضل نضحي طول عمرنا ممكن الجيل اللي بعدنا اللي بعد اللي بعدنا يجني ثمرة تضحياتنا الغنيمة مش الوقت يا جماعة نزلوا قالوا الغنيمة الغنيمة لما نزلتوا من على الجبل يا ثوار التحرير نص مليون مبارك طلعوا تاني وصورهم الوقت في كل شارع وهم بيرشحوا نفسهم في الانتخابات وعملوا عشر احزاب سياسية لما نزلتوا من على الجبل امن الدولة رجع تاني جابوا الخنزير دهنوه بني وكتبوا عليه خروف جابوا امن الدولة دهنوه بني وكتبوا عليه الامن الوطني لما نزلتوا من على الجبل كل حاجة بترجع تاني انتوا الوقت جايين زعلانين ليه انتوا الوقت جايين معترضين ليه انتوا اللي نزلتوا من على الجبل كان شهر واحد بس تكملوه على الجبل كان ربنا نصرنا نصر مؤزر بإذن الله ولكن الأمور بتمشي بقدر الله انا عايز النهاردة انا عايز الاول قبل ما نتكلم في اي حاجه يا اخوانا لازم نتكلم مسؤوليتنا عن دين ربنا لازم نتكلم مسؤوليتنا لما الواحد نزل في في الحفله الغنائيه الفاجره الماجنه اللي جايبه راقصات وجايبه مغني يعني الله وحده يعلم كم شاب فقد دينه بسبب هؤلاء المغنيين كم فتاه فقدت دينها بسبب هؤلاء والواحد نازل عشان يدعو الى الله ويحضن الشباب ويبوس راسهم ويكلمهم عن ربنا ويوجههم لربنا وبفضل ومنه الله سبحانه وتعالى الاستجابة كانت جميلة وتفاعل الشباب كان جميل والكلمة اللي أثلجت صدر الواحد لما واحد من الشباب قال لو خرج من هنا اللي هو أنا يعني كلنا هنخرج وهنسيب هذا المكان والكل واقف موافق بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى المقصد مش كده يا اخوانا المقصد ان الواحد نام صحي على رد فعل العلمانيين رد فعلهم الرهيب الرهيب انا بقالي يومين يتصل مش عارف شبكه اخباريه ايه جريده ايه قناه ايه مش عارف محاور ايه ج... نشره اخبار ايه ايه ورا بعض ورا بعض ايه يا اخوانا في ايه كل ده عشان الدعوه الى الله كل ده عشان موقف واحد من المواقف اللي النبي عليه الصلاة والسلام عاش حياته كلها يعملها كل ده عشان اصل الدعوة دعوة راغبين وغير راغبين دعوة الراغبين زي الوقت كده انا بتكلم في قناة فضائية اسلامية اللي بيتفرج مين مش اللي قاعدين قدام Showtime بيقفلوها ساعة الدرس مش اللي قاعدين قدام روتانا سينما بيقفلوها ساعة الدرس الراغبين والراغبات انما دعوة غير الراغبين هي النزول الى الناس ودعوة الناس انما سبحان الله الواحد صدم من كمية رد الفعل العلماني رد فعل الناس بفضل الله الناس كلها يعني الناس كلها انا يعني عايز اقول لكم الناس يعني الناس حاسه يعني بعزة الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ولكن انا عايز اقول لكل من يعارض شرع الله ولكل من يعارض الدعاء الى الله ولكل من يظن سواء من المجلس العسكري او من العلمانيين او من اي حد كل من يعني يؤدي الى تباطؤ تنفيذ شرع الله في هذه البلد ان هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ان هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له أن يموت لمات يوم ارتدت قبائل العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وأحاطت جيوش المرتدين بالمدينة المنورة وقال صحابي لأبي بكر الصديق يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزم بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولم يمض إلا سنتين حتى اندحر المرتدين وكانت جيوش الإسلام تحاصر أكبر إمبراطوريتين في العالم في خلال سنتين بس إن هذا الدين وهذه الشريعة ان شرع الله لا ولن يموت ان دين الله لا ولن يموت ان حكم الله في الارض لا ولن يموت ان دين الله لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت مين اللي هيموت دين ربنا امريكا اليهود مين اللي هيموت دين ربنا ازيال مبارك مين اللي هيموت دين ربنا العلمانيين مين اللي هيحارب دين ربنا إن دين الله لا ولن يموت ولو قدر له أن يموت لمات يوم أتت سبع حملات صليبية وراء الصلبان وراء قساوسة أوروبا ودخلت في فلسطين في القدس وقتلوا تسعين ألف مسلم ومسلمة يوم أن دخلوا لحد ما ركب الخيول غاصت في دماء المسلمين ولحد ما علقوا الصلبان على المساجد وعلى المسجد الأقصى ومنعت خطبة الجمعة في المسجد الأقصى تسعين سنة وكانوا الناس اللي ازدحمت في المسجد الاقصى تستغيث ببيت الله دخلوا ذبحوهم كلهم اللي كانوا بيجروا على ال- الحمامات الدم كانت في الشوارع وبتصب من فوق اسطح البيوت اللي كان الناس بيختبئوا فيها لدرجه ان بعض الجنود شووا اجساد الاطفال واكلوا لحمهم م- وهم اموات من كتر غلهم على المسلمين ويقيض الله ان تقوم صحوه اسلاميه من مصر من هذه البلد من خير اجناد الارض بقياده صلاح الدين الايوبي الشعب ده عايز قائد يا اخوانا الشعب ده لو لقى قائد بيقوم اعظم قومه وبيثور اعظم ثوره وبيغير اعظم تغيير باذن الله سبحانه وتعالى ويقوم الشعب المصري وراء صلاح الدين الايوبي ويدحر الصليبيين في 52 معركه حطين واحده منهم بس 52 معركه حطين كانت واحده بس وتعود خطبه الجمعه في المسجد الاقصى بعد 91 سنه انقطاع ان هذا الدين وهذا الشرع لا ولن يموت مين ده اللي هيموته مين اللي هيحارب شرع ربنا ولو قدر له ان يموت لمات يوم اتى التتار جحافل التتار بغداد وجابوا الخليفه حطوه في شوال وقعدوا يضربوا فيه بالاحذيه لحد ما قتلوه جوه الشوال لحد ما مات مرجوم بالاحذيه جوه الشوال وقتلوا من المسلمين والمسلمات الف الف مليون لحد ما الجماجم بقت جبال في شوارع بغداد وفي شوارع العراق وقيد الله ان تقوم صحوه اسلاميه مباركه من مصر برضه من خير اجناد الارض بقياده قطز وخرجت هذه الصحوه الاسلاميه وضحرت التتار وقبل ما التط... سبحان الله يا اخواني سبحان الله هذا الدين لن يموت هذا الدين لن لن يستطيع احد ان يحاربه انا بقول لكل واحد يا المبادئ الفوق دستوريه ليه عشان شرع ربنا ما يوصلش مجلس الشعب هو عدم تسليم السلطه للمدنيين ليه عشان شرع ربنا ما يوصلش لرئاسه الدوله ما حدش هيقدر يقف قدام شرع ربنا ربنا اللي قسم ظهر حسني مبارك هيقسم ظهر كل جبار تاني هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت لمات في الستينات والسبعينات لما طلع العلمانيين وطلعت كل الحركات العلمانية والشيوعية واليسارية والاشتراكية وكانت مدعومة بحكم الدولة وانتشرت انتشار النار في الهشيم في جامعات مصر وكل مكان في مصر وأول ما خرج رجال الدعوة إلى الله من سجون عبد الناصر في السبعينات مسحوا بيهم الأرض مسح ليلة إن ربنا هو الناصر يا أخوانا طيور وأفيال طيور وأفيال المعنى الرهيب ده هو طيور وأفيال ربنا ما بعتش على الفيلة بتاعت جيش أبرهة أسود تطحن في الفيلة وتواجهها ربنا بعت عليها طيور طير أبابيل يعني طيور بأعداد طيور في مجموعات طيور طير أبابيل طيور جناحها ضعيف وريشها ضعيف وجسمها ضعيف في رجليها حجارة المفسرين بيقولوا قد حبة الحمص وفي مفسرين بيقولوا قد حبة العدس يا رب يا رب ليه مش قنابل نووية في رجليها تنسفهم لا عشان ربنا يقول لنا انصروا ديني انصروا ديني بأضعف الإمكانيات وأنا هوريكم المذهل من أعظم النتائج وتأتي الطير الأبابيل وترمي الأفيال بالحجارة اللي قد حبات العدس والحمص فإذا بالحجارة الصخرة تنسف الأفيال نسف وتسحق جيش أبرهة سحق ليه يا إخوانا عشان ربنا يقول لنا مهما كنت الطيور ضعيفة ومهما كان أهل الباطل الأفيال أصحاب الفيل عادوا من جديد وربنا هيقسم ظهورهم زي ما قسم ظهور أصحاب الفيل القدامى اصحاب الفيل الجدد جايين ممكن يكونوا بيتحاموا وراء الات عسكريه ممكن يكونوا بيتحاموا وراء اللي دول غربيه بتحارب شرع ربنا في بلادنا ولكن اصحاب الفيل الجدد ربنا هيقسم ظهورهم بس المهم احنا ما نيأسش المهم احنا ما نحبطش يا اخوانا انا المره اللي فاتت كلمتكم عن موسى لما وقف قدام سبعين الف ساحر واسلم يوميها واتبع موسى 600 الف انسان وكانت فتح ونصر من الله وهو كان واقف لوحده ليه طيور وافيال مهما كان اهل الباطل افيال ومهما احنا كنا طيور ضعيفه ربنا هينصر بينا دينه عايزينه بس نقوم بس نقف بس نتكلم كلمة الحق زي عصاية موسى تشق البحر الأحمر نصين كلمة الحق زي عصا موسى تفجر الينابيع من بطون الجبال كلمة الحق زي عصا موسى تلقف تعابين سبعين ألف ساحر في لحظة كلمة الحق زي عصا موسى تشق قلوب الجبابرة والأكاسرة والقياصرة كلمة الحق نقولها وما نخافش يا اخوانا ان هذا الدين لا ولن يموت هذه الشريعه لا ولن تموت انا عايز اقول لكم ان احنا احنا موعودين بايه احنا موعودين بايه لو مشينا في الطريق ده احنا موعودين بايه لو جاهدنا الظالمين احنا موعودين بايه لو دعينا الى الله احنا موعودين بايه لو نشرنا الهدايه لو نشرنا الهدى لما لما حصل موقف الحفله الغنائيه والواحد دخل ولقيت شباب خرجوا ولقيت واحد بيعيط ويقول لا توب ازاي ومغني بيقول انا تبت الى الله ولقيت حاجات سبحان الله العظيم نصرة من ربنا سبحانه وتعالى ولقيت العلمانيين هم قلبهم محروق في برامج التوك شو سبحان الله ولا يزداد حرقة قلوبهم الشباب بدأوا يتصلوا طب ننزل ازاي طب نكلم الناس ازاي طب نوعظ ازاي كأنه هم اللي بينشروا الدعوة الى الله من حيث لا يدروا ولا يحتسبوا حسيت ان ربنا معانا ان ربنا نصرته معانا ان ربنا مش هيسيبنا ان ربنا بيأيدنا ان ربنا بيقول لنا بيقول لنا اعملوا اي حاجه وملكوش دعوه النتائج هيبقى شكلها ايه قال رسول الله من الاحاديث اللي انا بحبها قوي قوي قوي والحديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون اول من يدخل الجنه من خلق الله عارفين مين الاوائل على البشريه دي كلها عارفين مين الاوائل على الدنيا كلها عارفين مين الاوائل على العصور كلها عارفين مين ائمه العصور والتاريخ البشري كله في الفردوس الاعلى عارفين مين اللي كل البشريه هتبص لهم منبهره يوم القيامه وهم على منابر من نور وعلى النجائب داخلين الجنه في الفردوس الاعلى اتدرون اتدرون ديت يعني حاجه خطيره حاجه عظيمه اول من يدخل الجنه اول من يدخل الجنه يعني اعظم قصور ربنا خلقها في الوجود دول اللي هيسكنوها اجمل طعام ربنا خلقه في الوجود دول اللي هياكلوه الذ شراب ربنا خلقه في الوجود دول اللي هيشربوه اروع انهار ربنا خلقها في الوجود دول هيسكنوا على ضفافها تخيلي اجمل ازواج في الوجود واجمل زوجات في الوجود دول اللي هيتزوجوا بعض فيها يا اخواني انا عايزكم تتخيلوا يعني ايه اول من يدخل الجنه من خلق الله احنا مش الرسول عليه السلام مش بيتكلم عن اللي اشترى سهمين في البورصه وغلو مش بيتكلم عن واحد اشترى حته ارض وسعر المتر غلي مش بيتكلم عن واحده اشترت ذهب ايام ما كان الجرام ب 30 جنيه وبقى ب 250 جنيه الرسول عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن اعظم فوز في الوجود اعظم فوز في الحياه بيتكلم على لو التاريخ البشري ده 100 مليار بني ادم مين اللي هيبقوا الاوائل على ال100 مليار دول اتدرؤون اول من يدخل الجنه من خلق الله الصحابه قالوا الله ورسوله اعلم مين دول يا رسول الله فاذا بحبيب الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين النبي عليه الصلاة والسلام ادى ثلاث أوصاف أنا عايزك تعيش مع الثلاث أوصاف دول أنا عايزك تسألي نفسك أنت منهم ولا لأ أنا عايز كل واحد مننا وفي الواقع اللي محتاج ناس تقوم للدين ده في الواقع اللي محتاج ناس تنصر الدين ده في الواقع اللي لحد دلوقتي 700 مصاب دمهم سلف ميدان التحرير النهارده ده في الواقع ده احنا لازم نعرف ثوابنا ايه لو اشتغلنا دين ربنا ثوابنا ايه لو دعينا الى الله ثوابنا ايه لو كنا انصار الله من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله ثوابنا ايه لو قلنا نحن انصار الله الذين ثلاث مواصفات ثلاث شروط مين يوافق ويمضي على عقد العمل ده عند ربنا سبحانه وتعالى يعمل مع الله وياخد الثواب ده الذين واحد تسد بهم الثغور يعني ايه تسد مش واقف على ثغر ساد الثغر يا اخوانا لما بنقول سد ثغر اقف على ثغر ده مش كلامنا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام ده كلام النبي لما قال الذين تسد بهم الثغور كل واحد واقف على ثغر من ثغور الدين انت لو مت الوقت الدين نقص ايه انت لو مت الوقت الحياه نقصت ايه الاسلام نقص ايه خالد بن الوليد لو كان مات قبل القادسيه وقبل اليرموك كانت بقت مصيبه كانت بقت كارثه عمرو بن العاص لو كان مات قبل فتح مصر كانت بقت مصيبه كل واحد من الصحابه لو كان مات قبل البطولات اللي ربنا فتحها على ايده كانت بقت كارثه ابن عباس يا اخوانا ابن عمر يا جماعه كل الصحابه يا جماعه لو كانوا ماتوا كان حصل ايه الواحد منهم كان بامه الواحد منهم كان راجل الوقت انا لو مت هيحصل ايه انت لو مت هيحصل ايه الذين تسد بهم الثغور ثغر كلمة الحق في وش الظالمين اعظم ثغر الوقت ثغر ان يجهر بالحق في وجه الظالمين ثغر أن يق- أن يقال للظالم أنت ظالم أن يقال للمتجبر أنت متجبر أن يقال لمن يحارب شرع الله أنت تحارب شرع الله الذين تسد بهم الثغور إيه الثغر اللي أنت واقف عليه إيه الثغر اللي أنت واقف عليه اتنين ويتقى بهم المكاره ويتقى بهم المكاره ويتقى بهم المكاره يعني ايه في ال- الثغر اللي محدش راضي يشيله هو بيشيله الوقت اللي الكل بيفر من نصرة الدين هو بيقف لنصرة دين ربنا مين فينا يا اخوانا مين فينا يكون بيكره كاره الوقت انا عايز انام انا عايز ارتاح انا عايز اكل انا عايز اربي العيال انا عايز امشي جنب الحيط مين فينا يا اخوانا يتقى به المكاره مين فينا ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لو جه الوقت يقول ان ده يتقى به المكاره مين فينا دعوة الناس دعوة دعوة الناس في كل مكان ما دي مكاره دلوقتي الناس مش عايزة تشتغل فيها نصر الدين ربنا كلمة الحق ويتقى بهم المكاره ثلاثة ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء يموت يعني ايه يعني فضل من أنصار الله لحد ما مات مش سخنت في الدعوة شوية وبعد اسبوعين ولا شهر ولا سنة نامت مش سخن في نصرة الدين وبعد سنة ولا سنتين باع القضية او اتشغل لما اتجوز نسى لما اتخرج نسى لما اشتغل نسى لما راح الجيش نسى لما سافر في عقد عمل بره نسى ويموت احدهم فضل على الجهد ده لحد ما مات وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء الحديث ده انا عايز اذكر بيه في كل حلقه وفي كل وقت وفي كل يوم وفي كل موقف هنتكلم فيه مع بعض يعني ماتم وكان لهم رغبات في الدنيا برضه كان نفسه في حاجات في الدنيا كان محتاج حاجات في الدنيا حاجته في صدره ما قدرش انه ينفذها ليه لانه تفرغ لنصره دين ربنا لانه تفرغ لنصره الاسلام لانه تفرغ لعز الاسلام لما بسمع النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيوصف اول زمره بتغزو البحر في سبيل الله في صحيح البخاري في صحيح البخاري وهو يقول كالملوك او مثل الملوك على الاسره سرير الملك اللي هو عرش الملك النبي بيقول لك زي الملوك على العروش كده عليه الصلاه والسلام ازاي يا رسول الله ده المجاهد ده اللي بيشتغل للجهاد ده خرج التاني اللي قاعد ده اشتغل وجاب فلوس وحوش وتاجر و... لحد ما جاب حته ارض وبعد كده بناها وبعد كده جاب عربيه لكل عيل من العيال وبعد كده جاب له حته ارض للمستقبل ده اللي بقى عنده املاك انما اللي اشتغل للدين ده ما عندوش وقت يجيب املاك ما عندوش وقت يبني لنفسه حاجه اللي اشتغل ليل ونهار رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا امال عملت حاجه لمستقبل عيالك امتى امال بنت لك بيت امتى امال امال امنت مستقبل عيال امتى انا ال- يا اخوانا اللي بيشتغل للدين ده اللي بيتفانى لنصره الدين ده ما كانش عنده وقت انه يجيب املاك دنيويه لنفسه فربنا يعوضه انه يخليه ملك في الدنيا وفي الاخره عشان كده اسمعوا الايه الخطيره دي في اخر سوره الزمر اللي بتتكلم عن اللي دخلوا الجنة من أبوابها الثمانية الآية الرهيبة وربنا بيقول سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم يا رب اجعلنا منهم يا رب إلى الجنة زمرا أعلى زمرة تدخل الفردوس الأعلى زي أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله حتى إذا جاءوها فتحت حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الأبواب الثمانية اتفتحت لهم ده دول اللي هينادوا من أبواب الجنة الثمانية وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وإيه وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء العلماء بعضهم قال لك ان دول وعدين مش وعد واحد اورثنا الارض يعني خلانا ملوك في الدنيا نتبوأ من الجنة لما الملك يتبوأ العرش يقول لك تبوأ العرش يعني خلانا ملوك في الجنة يعني بيقولوا ربنا صدقنا وعده وخلانا ملوك في الدنيا وملوك في الجنة طب ليه ما قالوش صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء يا اخوانا لأنه هو وعد واحد ربنا وعدكم انه هيرفعكم في الدنيا والآخرة لو نصرتوا دينه ربنا وعدكم ان هو هيعزكم في الدنيا والاخره لو اشتغلتوا لدينه ربنا وعدكم انه هيخليكم ملوك على الاسره في الدنيا والاخره لو اشتغلتوا عشان ملك الدين يزيد في الارض عشان اتباع الدين يزيدوا في الارض عشان الملتزمين يزيدوا في الارض عشان الناس توصل لربنا يا اخواني يا اخواني المهمه المقدسه اللي احنا عايشين عشانها عايشين ليه استيقظوا او موتوا عايشين ليه عايشين ليه وحكم الله في مصر غير مطبق وشرع الله غير مطبق ومصانع الخمور بقت عادي ومعلنه ومرخصه والقمار وبيقوموا نادوا القمار والنايت كلوبات والراقصات حفلات التخرج الوقت بقت قمه المجون والفساد يا اخوانا احنا فين فين اللي يقوم لشرع ربنا فين اللي, ال- اللي كونوا قوامين لله ما يسيبش حد من حدود ربنا ينتهك ابدا يا اخوانا المهمة كبيرة المهمة كبيرة ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء يعني مات وكان نفسه ان هو يعمل حاجات في الدنيا ولكن تفرغه للدين شوفوا بقى ربنا هيديله ايه فيقول الله بعد ما دخلهم الجنة بقى والكل انبهر بيهم من البشر فيقول الله لملائكته انا عايزك تتخيل ملائكة الملأ الاعلى وربنا بيقول لهم الكلام ده يا ملائكتي ائتوهم فحيوهم الملائكة تقول فتقول الملائكة يا رب أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنحييهم يا رب نحن سك- سكان سمائك وخيرتك من خلقك يا رب نحن أعلى ملائكة السماوات الملائكة مش معترضة بس الملائكة يعني مستغربة طب مش مستغربة يعني الملائكة عايزة تعلم يا رب هم دول عملوا ايه ايه اللي عملوه عشان تأمرنا ان نأتيهم فنحييهم فيقول الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي انهم كانوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكانوا تسد بهم الثغور شوفوا حب ربنا للصفات دي والملائكه لما تسمع الصفات ديت عن اللي عملوها هتحبهم قد ايه وكانوا تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فتاتيهم الملائكه الملائكه لما سمعت الكلام ده انتوا اللي كنتوا شايلين الدين انتوا اللي كنتم شايلين الدين في الارض انتوا اللي شلتوا الدين بعد موت الانبياء والرسل انتوا اللي وقفتوا على الثغور وما خفتوش انتوا اللي اتقي بكم المكاره انتوا كنتوا انصار الله انتوا اللي ربنا رفع بكم الدين والشريعه في الارض انتم فتاتيهم الملائكه فيدخلون عليهم من كل باب اعداد رهيبه من الملائكه سلام عليكم بما صبرتم انتوا ياما صبرتوا عشان دين ربنا يا بختكم الوقت يا اللي تعبتوا في الدنيا النهارده هتاخدوا ياما يا بختكم يا اللي صبرتوا في الدنيا النهارده عطاء ربنا ليكوا اعظم عطاء يا بختكم يا اللي ضحيتوا عشان الاسلام النهارده رفعه ربنا ليكوا اعظم رفعه فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم حاسة والملائكة بتقولها لنا لو احنا ربنا اصطفانا ان احنا من دول حاسس لو الملائكة قالتها لنا لو ربنا اصطفانا ان احنا من دول سلام عليكم بما صبرتم صبرت على ايه عشان تاخد المقام ده صبرت على ايه عشان تاخد المقام ده فنعم عقبى الدار أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله لو الوقت اتقال لنا عارفين مين أعظم أكتر عشر ادخلوا على النت كده اضربوا أغنى عشر أغنياء في الدنيا ولا حاجة شوفوا يا إخوانا قد إيه شباب دخلوا عليها وقد إيه ناس دخلت عليها طب يا إخوانا النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمنا عن أعلى طبقة في الجنة بقى مين فينا متشوق لهذا الأمر يا إخوانا يا إخوانا هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت لمات 1400 سنه بيتحارب ليل نهار ولسه صامد الاسلام جسد من نور الغرب وعملاء الغرب في بلادنا بيحسبوا انه العلمانيين بيحسبوا انه جسد من لحم ودم صناعه بشريه لما هيطعن هينزف دم ويموت ولكنه جسد من نور كل ما بيطعن بيخرج نور كل ما يطعن يخرج نور يزداد نور يتكشف معجزات اكتر واكتر ما كانش حد واخد باله منها دين ربنا لما بيتحارب بيزداد قوه يا جماعة مش معقول من غير المعقول أبدا أبدا إن شبابنا اللي أصيبوا في ثورة 25 يناير ما تعالجوش لحد ما الإصابات اتحولت لتشوهات في أجسامهم واللي الثورة قامت عليه بيتعالج من أعظم أطباء في الدنيا مش معقول يا إخوانا مش معقول إن يعني اللي اتقتلوا في ثورة 25 يناير اتنسوا واللي الثورة قامت عليهم صورهم في كل الميادين بيرشحوا نفسهم لمجلس الشعب في ناس الثوره تقوم عليهم ويرجعوا يمسكوا الحكم تاني كيف هذا من غير المعقول ان احنا حتى الان قانون الطوارئ ما اتلغاش قانون الغدر ما اتطبقش حاكم مدني ما س- ما تسلمش السلطه ما فيش اموال الشعب ما رجعتش المرتبات ما اتصلحتش الامن الدوله رجع تاني البلطجه ماليه كل حته اللي قتلوا اخواتنا واولادنا في ميدان التحرير في 25 يناير لسه لحد دلوقتي ايديهم مطلقه وفي مراكزهم ووظائفهم عايزين نقول ايه عايزين نقول ان احنا لازم ننصر دين ربنا لازم نعرف لما الدين يتحارب يبقى الدين بيتحارب لازم نبقى واقفين مع ديننا وقفه سليمه لازم نبقى واقفين مع ديننا وقفه عظيمه يا اخوانا يا اخوانا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون الايات دي بتقطع قلب الواحد من ايام ما كنت لسه طالب في الكليه وفي حفله من الحفلات الاسلاميه في الكليه سمعتها من اخ بيقراها في بدايه الحفله حسيت ان ايه ده ايه ده يا رب ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صم ان شر الدواب عند الله مش بهائم دول اشد من البهائم الصم اللي مش راضين يسمعوا نداءات الدين واستغاثاته بيهم البطم اللي مش راضين يتكلموا بكلمه حق الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون بعدها بايات ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول اوعى تبقى خاين عند ربنا اوعى تبقى خاين عند ربنا ربنا بيكلم الصحابه اللي راجعين من غزوه بدر منتصرين بيقول لهم لا تخونوا الله اوعوا تسيبوا الصغر بتاعكم اوعوا تسيبوا الصغر بتاع نصر دين ربنا اوعوا تسيبوا الصغر بتاع القوم لدين ربنا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون اللي بيقول انصر الدين ازاي انا مش عارف اعمل ايه ده مش عايز يعمل حاجه اللي عايز يعمل حاجه ربنا قال له وانتم تعلمون انت عارف انت ممكن تنصر الدين بايه انت عارفه انت ممكن ربنا يعمل بيك للدين ايه انت عارف انت تقدر تعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى قد ايه يعني يمكن المره الجايه باذن الله ان ربنا اذن يعني وان ربنا احيانا يعني هنتكلم عن الدعوه الى الله عن جهد الدعوه الى الله ولكن انا اثرت ان احنا المره دي يا اخوانا يعني ما نتكلمش في هذا الموضوع ويعني فكرت ان الموضوع يتغير يعني يمكن في يعني ال ال الساعه اللي قبل اللي قبل الدخول لان يعني يا اخوانا ال- ال- الموقف خطير دلوقتي ودين ربنا محتاجنا شريعه ربنا محتاجه ان احنا كلنا ننصرها ان احنا كلنا نأيدها ان احنا كلنا ننشرها عشان كده انا قلت لكم على الورقه بتاعت شرع ربنا يعني اللي, اللي, اللي, اللي يعني عملتها بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى نتكلم في شرع ربنا في كل مكان ونجهر بشرع ربنا في كل مكان ونتكلم عن دين ربنا في كل مكان اللي نزلوا من على الجبل نزلتوا ليه نزلتوا من على الجبل ليه نزلتوا من على جبل الثوره ليه الثوره الوقت الوقت تحولت الى ثوره متسوله كل يوم جمعه بتقف في ميدان التحرير تقول لله يا مجلس يا عسكري لله حته حريه شويه كرامه شويه مساواه شويه ايه ده يا اخوانا ايه ده يا اخوانا ده وضع ده سبحان الله العظيم الثوره بتحتضر بتحتضر امتى لما نزلنا من على الجبل ولما قلنا الغنيمه الغنيمه يعني احنا دلوقتي بنناشد المجلس العسكري مش بنناشد المجلس العسكري يعني يعني احنا بنقول لهم انتوا الجيش ده ربنا نصر بيه الامه في 73 وربنا اعزه في 73 احنا وثقنا فيكم مش معقوله ان احنا وثقنا فيكم تضربوا ولادنا بالنار في ميدان التحرير احنا وثقنا فيكم مش رد الجميل بتاع الثقه ان الوقت نقول تسليم السلطه للمدنيين اعملوا انتخابات رئاسه بعد انتخابات مجلس الشعب لا خلاص ما فيش مبادئ في الدستوريه لا في مبادئ في الدستوريه يا اخوانا سياسه مبارك كانت اللي هي اخبطوا راسكم في الحيط هي دي السياسه دلوقتي ها، لن نقبل ان نكون كالخراف إما أن ننقض وإما أن نذبح لن نقبل أن يعود مبارك في شكل جديد لن نقبل ألا يجهر بكلمة الحق في هذه البلاد لن نقبل الفساد والظلم في أي وقت من الأوقات يعني احنا استبدلنا حكم فساد بحكم استبداد هذا لا يمكن ابدا المجلس العسكري احنا وثقنا فيكم وفرحنا بيكم وقلنا الشعب والجيش ايد واحده وقلنا ان انتوا جايين عشان تحمونا لحد ما الثوره تخلص وبعد كده هترجعوا الى سكناتكم والبلد تتسلم للمدنيين ومصر تتصلح احنا بنطالبكم بهذا المطلب الان احنا بنطالبكم دلوقتي انكم ترجعوا للمهمه العظيمه اللي ربنا هنطها بيكم لو عايزين تاخدوا الشرف اللي ناله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد والمجاهدين العظماء وابو عبيده بن الجراح لان هم وقفوا على سكنات الجهاد ده ثغركم انكم تقفوا على سكنات حراسه حدود هذه الامه في هذا الوقت العظيم ما تضيعوش الفرصة التاريخية دي ما تحولوش نفسكم من أبطال هياخدوا دور البطولة انهم حاموا الثورة وبعد كده سلموها لأبنائها ورجعوا لسكناتهم يشوفوا بطولاتهم اللي ربنا أنط- أنطها بيهم ما تحولوش نفسكم من أبطال لناس بيعادوا الشعب والشعب بيعاديهم والشعب خايف منهم وكارههم زي أيام مبارك ما تضيعوش الفرصة ديت حققوا ثقة الشعب فيكم سلموا السلطة للمدنيين احموا الثورة احموا الانتخابات احموا شريعة ربنا اللي مبارك ربنا قسم ظهره لما عارض وع- وعاد شريعة ربنا وعاد اولياء دين الله سبحانه وتعالى الموقف الوقتي يعني موقف حرج يا اخواني والوضع الوقتي وضع حرج وضع البلد حرج جدا يعني يعني احنا عايزين نقول ايه في النهاية عايزين نقول ان احنا في حالة ثورة وان الثورة ديت يجب ان تتمخض عن فتح لهذه البلد احنا مش مستعجلين ولكنكم قوم تستعجلون مش مستعجلين انا بالنسبة لي انا مطمن جدا والله العظيم انا مطمن جدا جدا جدا احنا لسه شايفين معجزة قدام عينينا من 10 شهور لسه شفنا معجزات في مصر وتونس وليبيا و... احنا شفنا بعينينا معجزات انا موقن ان ربنا مش هينزل نعمة ناقصة ربنا نزل التغيير لسه في جزء من التغيير نازل نازل باذن الله اللي هيقف في وش التغيير هيتصحق زي الحكام الظلمه ما انصحقوا قدامه واللي هينصر التغيير ربنا هينصره وهيرفعه يا اخوانا الوضع خطير احنا في امتحان كبير قوي والله وكان الله بما تعملون بصيرا ربنا سبحانه وتعالى الوقت بصير بكل واحد مننا رد فعله هيبقى ايه هيقف مع دين ربنا ولا لا هيقف مع شريعه ربنا ولا لا هيجهر بالدين ولا لا هينصر الدين ولا لا هيقف على ثغر ولا لا حتى لو شايفين ان احنا طيور ضعفاء ربنا هيسحق بنا الافيال ربنا هينصرنا على اصحاب الفيل الجدد باذن الله سبحانه وتعالى انا مش عايز اطول عليكم اكثر من هذا ومش عايز يعني يعني اكمل اكثر من هذا لان هو يعني عندنا دلوقتي بيقولوا خلاص ان تقريبا الوقت نفذ تقريبا وقت الحلقه نفذ ولكن كانت رساله نفسي ان انا اوصلها لكم يا اخواني رساله ان يعني يعني لما قلنا الشعب والجيش ايد واحده مش ال... كان المنتظر ان ايد الشعب تتقطع بعد 10 شهور احنا من 10 شهور وقفنا في ميدان التحرير وقلنا لمبارك ارحل النهارده احنا واقفين وبنقول للمجلس العسكري عود الى سكناتك وسلم البلد للمدنيين لان البلد بتتاخر والبلد بتتدهور والبلد بتنزل في كل المجالات البلطجه انا وانا جاي على الطريق النهارده واحد ضرب اتنين بالنار واحد مقتول واحنا جايين على الطريق طب فين فين حمايه الناس ديت اللي ماسكين البلد ماسكين فين حمايه الناس ديت فين حمايه البلطجه لما واحد من اخواننا عربيته بمراته يتسرق ومراته ترمي نفسها من العربيه وتروح المستشفى بين الحياه والموت يعني احنا عايشين فين الوقت يا اخواننا لما واحد بناته الثلاثه يخرجهم حتى هذا اليوم ما شافهمش ولا يعرف هم فين ولا يعرف اللي سرقهم ده عمل فيهم ايه قتلهم وخد اعضائهم بقعه ولا اجبرهم على الشغل في البغاء ولا عمل فيهم ايه ايه اللي حصل لا يا اما نعيش في هذا الوضع احنا مش امنين في بلادنا والمفروض ان اللي بيحكموا البلد يعيشوا قضايا البلد يعيشوا الام الشعب واماله مصر فيها 40% من السكان تحت خط الفقر مصر فيها 100 صومال من الفقر مصر الوقت المدرسين لما عملوا الثوره المدرس بيدرس لاولاد الناس ومش عارف يدفع مصاريف اولاده في المدارس الناس قاعده في بيوتها مش امنه ان يحصل هجوم عليها من اي حد الشباب احبط بعد ما بعد الثورة عمل الف موقع الف صفحة على الفيسبوك من اجل تنمية البلد وزراعة 100 شجرة في كل قرية الوقت احبط ما عادش حد بيتكلم في تنمية رجع الاحباط تاني اللي كانوا بيطالبوا بان يبقى لهم صوت مفيش صوت شيخ الازهر بالتعيين مفتي الجمهوريه بالتعيين رؤساء الجامعات بالتعيين العمداء بالتعيين رؤساء الاقسام بالتعيين المراكز القياديه بالتعيين ايه اللي اتغير من 11 2 للوقت لو عملنا كشف حساب ايه اللي اتغير ايه اللي حصل بنرجو من جيش المصري العظيم اللي له تاريخ مشرف وتاريخ كبير اللي ربنا نصر الأمة كلها على إيده في 73 الجيش المصري اللي لا زال يمتد إليه قول رسول اللي لا زال يمتد إليه وسام الشرف إنه خير أجناد الأرض وإن المصريين خير أجناد الأرض بنقول لهم انتوا خير اجناد الارض باذن الله سبحانه وتعالى عودوا الى سكناتكم وانصروا هذه الثوره وكونوا حراس ليها ما تتحولوش من حراس ليها الى من ياخذ هذه الثوره من اهلها ربنا يسدد الجميع ربنا يوفق الجميع ربنا سبحانه وتعالى اللهم سدد اللهم سدد جيش مصر اللهم سدد جيش مصر اللهم انصر الحق بجيش مصر اللهم انصر الحق والعدل والشرع بجيش مصر اللهم انصر اللهم انصر اهل مصر على الظلم والفساد اللهم خلص مصر من الظلم والفساد والطغيان اللهم طهر هذه البلد من الفساد والمفسدين اللهم انصر دينك واعز اوليائك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر واذن لكتابك ان يحكم اللهم انصر الحق بجيش مصر اللهم يا رب من كان ظالما يريد بدينك سوءا فاقسم ظهره ومن كان صالحا يريد بدينك خيرا فاعنه وسدده ووفقه وافتح عليه اللهم يا ربنا اصلح احوال المصريين واحوال أحوال جيش مصر وأحوال شعب مصر وأحوال رجال ونساء وأطفال مصر اللهم حكم شرعك في مصر اللهم حكم شرعك في مصر اللهم حكم شرعك في مصر اللهم موئد الفتن اللهم اوئد الفتن التي بين المصريين اللهم طهر مصر من الفتن اللهم طهر مصر من الفتن ومن الفساد ومن المفسدين اللهم طهر مصر من الفتن اللهم نجينا من الفتن اللهم احقن دماء المصريين اللهم احقن دماء اهل مصر اللهم احقن دماء اهل مصر اللهم احقن دماء اهل مصر اللهم يا ربنا انصر دينك واعز اوليائك انك انت القادر انك انت القادر انك انت مولانا ونعم المولى ونعم النصير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انصروا الحق يا اخواني وقولوا كلمة الحق ولا تخافوا من اهل الباطل ابدا مهما حصل والموقف اللي ترى انك هتنصر به الحق انصر به الحق بالرجوع الى علمائنا ومشايخنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمات أنزل